ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله أما بعد إخواني في الله فيعني في هذه الأيام يعني كلنا بنتابع وبنسمع عن اخبار سوريا وعما يحدث في سوريا والجديد ان الوقت يعني تقريبا بشار الاسد بيفكر في استعمال الاسلحه الكيماويه ضد الشعب السوري يعني الموضوع الوقت موضوع يعني اكثر من ماساوي اكثر من ماساوي اخواني في الله سنه 73 لما مصر حاربت اليهود قرر الملك فيصل رحمه الله في السعوديه انه يمنع البترول عن اوروبا وامريكا وكان قرار جريء جدا يعني في ناس يقول لك ايه ده قرر انه يمنع البترول ونتخيل ان هو يعني بمزاجه مش بمزاجه يا اخوانا بمزاجه ايه ده كانت الدنيا كلها تولع في في الملك فيصل الموضوع مش بسيط لما تسمع الوقت ان برميل البترول فوق ال دولار ما تتوقعش ده من الحركه بتاعت ايامها والبترول حتى الان سعره متاثر بيها والبترول حتى الان سعره متاثر بالحركه البطوليه الفذه النادره اللي عملها الملك فيصل ممنوع تصدير البترول يعني ايه ممنوع ازاي ممنوع ده انتوا شايفين يعني الموضوع ليس موضوع بسيط راح له كيسنجر وزير خارجيه امريكا قال له الطياره بتاعتي واقفه في المطار عندكم مفيش فيها لتر وقود واحد انت لازم تدينا بترول قال له وانا نفسي ان انا اصلي في المسجد الاقصى انت تقدر انك انت تخليني اصلي في المسجد الاقصى راح له رئيس امريكا الموضوع بيتطور وبيتصاعد راح له رئيس امريكا عشان يودي لهم البترول استقبله في خيمة في الصحراء وجاب له تمر ولبن وقال له لو ضغطتوا علينا عشان نديكم بترول هنولع في ابار البترول كلها وهنرجع تاني نسكن زي ابائنا واجدادنا في الخيام ونشرب اللبن وناكل التمر رئيس وزراء بلجيكا كان بيروح البرلمان بالعجلة اوروبا اتشلت وامريكا اتشلت والعالم هدده تهديدات مرعبة ولكن كان راجل كان حاكم راجل لما يبقى حاكم الامة راجل لما يبقى في الامة رجالة يقدروا ياخدوا مواقف ولولا هذه الحركة ممكن كانت يعني النتيجة ما كانتش وصلت لما رأيناه بعد هذا لما يعني امريكا عملت سفارتها في جدة سمى الشارع اللي فيه السفارة الامريكية شارع فلسطين عشان يجبر امريكا ان في كل مراسلاتها للسعودية تكتب كلمة فلسطين غصب عنها وعمل الشارع اللي موازي ليه شارع سماه الاندلس راجل يا اخوانا من المؤمنين الرجال الوقت لما نشوف اللي بيحصل في سوريا ونشوف المذابح اللي بتحصل ونشوف 200 مسلمة يتعمل لهم حفل اغتصاب جماعي من الشبيحة ونشوف واحدة مسلمة يختطفوها ويطلبوا من جوزها فدية فيقول لهم اطمن انها حية قبل ما اديكم المليون ليرة اللي انتوا عايزينها لما يكلمها تقول له اوعى تديهم شيء انا حتى الان اغتصبني 20 رجل ولما يخيروا امي يغتصبوها هي ولا بنتها لما يحصل اللي بنشوفه الوقت من القصف بالطائرات والامه لا تحرك ساكنا ايه العذر ايه القضية يعني مهما كان في اعذار ايه الاعذار اين الدين يا اخوانا فين ديننا فين دين الامة في اللي بيحصل ده فين دين الناس في اللي بيحصل ده فين دين الشعوب والحكام في اللي بيحصل ده يعني ما دينك ده سؤال بيتوقف عليه مصير كل واحد مننا وبيتسأل عنه في القبر ما دينك يعني ايه ما دينك انا كنت في البطاقة مسلم وكل واحد يدفن ومعاه الرقم القومي بتاعه بتاريخ جديد عشان يبقى اخر حاجة عشان يبرهن انه كان مسلم مش ده المقصود مش انت كنت في البطاقة ايه انت عشت عشان انهي دين انت نصرت انهي عقيدة انت كان اهتماماتك ما دينك احد الدعاء الى الله سافر في وسط افريقيا وسط افريقيا منطقة من اخطر ما تكون اخطر ما تكون في الامراض والاوبئه والمناخ وال... حتى الوحوش يعني الغابات بتبقى جنب المناطق السكنيه بتاعه البشر والقبائل اللي بنسمع عنها في قصص قبائل حقيقيه موجوده هناك سافر في قريه من القرى اللي بيشربوا الميه بطين واللي النساء والرجال هناك من افقر ما يكون فلقى هناك امراه بيضاء شقراء زرقاء العين ايه دي مين دي ومين اللي جابها هنا قالوا له ديت جت هنا من 30 سنة فتاة اوروبية جت هنا من 30 سنة من اجل دعوة هذه القبيلة لدينها ونظرت حمرها كله للقبيلة دي بقالها 30 سنة بتشرب المية اللي بالطين بتاعها مع الستات بتوع القرية وعايشة وسطهم وبتتعرض للناموس والبعوض والحشرات اللي فيها الامراض معاهم عشان تنقل لهم دينها سابت اوروبا شبابنا الوقت دلوقتي هو بيحاول يهاجر لأوروبا هجرة غير شرعية بيموت منهم العشرات والمئات في البحر مخاطرة بالروح عشان يروح أوروبا دي عندها أوروبا والشباب والجمال وكل حاجة وسابت كل ده عشان دينها وسابت كل ده عشان تدعو لدينها لو أنت سألت الدنيا كلها بعد ما عرضت عليها قصة هذه المرأة المرأة دي ما دينها الكل هيقول لك الدين اللي عاشت عشانه الدين اللي ضحت عشانه الدين اللي عاشت عمرها عشان تنصره هو ده الدين بتاعها ان احنا يا اخوانا عشنا عشان الاسلام هموم الاسلام وجروح الاسلام احنا عايشين عشانها ازاي يعني لو اي حد له ابن وابنه مرض يقول اما اوديه للدكتور الاسبوع الجاي ده لازم الليله ده لازم فورا لابنه في عاطفة حقيقية تجاهه عاطفة عارفين يعني زي اب كده يعني هجم عليه بلطجية كده قدام البيت وبدأوا يمزقوا فيه بالمطاوي طب نعمل ايه مين يدافع عن الراجل ده ده ولاده فوق رجالة ونساء اولاده وبناته فوق اطلعوا قولوا لهم طلعوا يخبرهم اي واحد منهم لقى واحد قاعد الحق ابوك بيتقتل تحت ابويا انا حبيبي يا نهار ابيض الا ابويا ما حدش يقرب من ابويا بس للاسف والله المباراه بتاعت الاهلي والزمالك جايه دلوقتي مش هقدر ان انا اشوف موضوع ابويا ده الا بعد المباراه انت بتتكلم ازاي والله ما هقدر يا جماعه ده انا مستنيها بقالي اسبوع وبتابع اخبار تدريبات الفريق بتاعي بقالي اسبوع طب اجروا على اخ من اخواته التانيين بيخبطوا عليه الباب في ايه قالوا له ابوك بيتقتل تحت ابويا انا حبيبي يا نهار ابيض مش ممكن مين المجرم اللي قرب من ابويا ده انا ولع فيه ده انا موته بس والله يا جماعه انا قاعد قدام موقع من المواقع دلوقتي ما صدقت انه يفتح بقالي نص ساعه على جوجل قاعد اضرب الاسم بتاعه واجرب الحروف بتاعته عم فتح معلش يا اخوانا انا مش هقدر دلوقتي جروا على الفتاه ابوك بيتمزق تحت ابويا حبيبي بس والله ده انا الحلقه بتاعت المسلسل التركي اللي انا متابعاه واللي ما اقدرش اعيش من غيره جايه دلوقتي ما اقدرش بعد ما الحلقه تخلص يبقى دي عواطف صادقه تجاه الاب يا اخوانا يا اخوانا العاطفه الصادقه عاطفه قهريه العاطفة الصادقة عاطفة قهرية بتخلي الانسان يتحرك غصب عنه ما دينه كان في شاب آه، في الستينات والخمسينات كان اسمه جفارة كانوا مسمينه شي جفارة شي عن البرعم البرعم جفارة جفارة ده مشهور جدا طبعا وكل الشباب عارفينه وصوره لحد دلوقتي رغم انه اتقتل من سنين سنين من عقود صوره على عربيات وقريب كنت في القاهرة في في مؤتمر من المؤتمرات لقيت محل كبير وعامل افتتاح ضخم واسمه جفارة وحاطط الصورة بتاعته وصوره على تيشيرتات الشباب حاجة مشهورة جدا يعني جفارة شاب اعتنق الشيوعية شيوعية يعني غير مؤمن بوجود الله اصلا والعياذ بالله وعاش عشان الشيوعية ونظر حياته للشيوعية جفارة وهو في ثورة من الثورات في بلد اسمها كوبا في امريكا الجنوبية انتصروا ومسكوا البلد المفروض جفارة الزعيم الروحي للثورة دي هو اللي يمسك ملك مرضاش انا مش بتاع حكم ولا بتاع مراكز ولا بتاع سلطة صبي من صبيان اسمه فيدل كاسترو اداله الحكم بتاع كوبا ولحد دلوقتي كاسترو هو اللي ماسك كوبا لحد الان اداله الحكم وقال انا رسالة حياتي ان انا الف في العالم كله انشر الثورات من اجل ان الشيوعية تقوم في العالم وهو في دولة من دول امريكا الجنوبية يتقتل جيفارا يتقتل جيفارا وهو يدافع عن الشيوعية عاش عشان الشيوعية ومات عشان الشيوعية انا عايز اسألك لو سألنا كل شباب اوروبا وامريكا جفارة ما دينه دين الشاب ده ايه الكل هيقول لك الدين اللي عاش عشانه ومات عشانه اهي دي يا شباب بقى هو ده السؤال اللي انت بتسأله في القبر ما دينك هو ده السؤال اللي كل واحد فينا وكل واحدة فينا هيتسأله في القبر ما دينك مش انت كنت في البطاقة ايه انت عشت هموم دينك قد ايه انت نصرت قضية دينك قد ايه انت عملت مشاكل دينك قد ايه انت عملت ايه لدينك عملت ايه لدينك ما دينك ما دينك اخواني في الله اللي بيحصل في سوريا ده مش مصيبته الاساسية ان في ناس بتقتل وان في مئة الف واحد معتقل واذا كانوا بيعملوا في الناس كده قدام الكاميرات وبيذبحوهم ويمزقوهم امال هيعملوا ايه وراء اسوار السجون والمعتقلات تخيلوا بيعذبوا الناس دي ازاي ربنا يحفظ الشعب السوري لما تشوف عشرات الالاف من النساء بتغتصب ومركزين طبعا على نساء السنة لما تشوف المشهد ده لما الامة تشوف المشهد ده والامة ساكتة يبقى معناها ان احنا وصلنا وصلنا لدرجة شكلها ايه معناه ان احنا وصلنا لدرجة شكلها ايه لازم قضية سوريا يا اخوانا يبقى ليها حظ مننا في حياتنا مش بس في قضية الدعاء وان كان الدعاء خطير وان كان الدعاء سلاح مزلزل قامت به دول وتهدد به دول ولكن كمان ان احنا لازم نشيل القضية لازم نتبرع ليهم لازم ننصرهم لازم نقوم معاهم قضية من المؤمنين رجال رجالة ان الامة يبقى عندها الامة يبقى عندها دين كثير من الناس بيظن ان الدين ان انا اصلي واصوم بس قال تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر يوم القيامة عارف لما يقول لك مدرسة كذا في الثانوية العامة لم ينجح احد مفيش الا الرقم الفلاني والرقم الفلاني فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك النتيجة بتاعت البشرية يوم القيامة والعصر طول الزمن ان الانسان لفي خسر الناس كانت خسرانة محدش عارف يربح لان الناس بتختار الدنيا على الدين الا اللي حقق اربع شروط اربع شروط للنجاة اربع شروط للنجاة يوم القيامة يا ترى الشروط دول ايه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات جميل جدا هو ده الدين اللي احنا فاهمينه ان انا اصلي واصوم وابقى انسان كويس ده ده الدين في فهم الناس انما الدين في القرآن مش ده بس دول اتنين من اربعة لسه شرطين لا نجاح بدونهم لسه شرطين لا نجاح يوم القيامة بدونهم قضية جنة ونار الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ان انا بقى انسان صالح ها وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر انك تقف مع الحق انك تنصر قضية دينك انك تنصر قضية شريعة دينك دي قضية لا نجاه بدونها يا اخواني في الله يعني عايزين نعمل حاجة لاخواننا في سوريا عايزين نعمل حاجة للشعب السوري يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة عبدي استطعمتك فلم تطعمني هو ايه الكلام ده الكلام ده بيتقال امتى اصلا يوم القيامة فين يوم القيامة ساعة العرض على الله ساعة الوقوف بين يدي الجليل وانت بتتحاسب وانت بتعرض على الله وهيصدر حكم مصيري في مصير الانسان تفاجأ ان السؤال اللي انت بتسأله استطعمتك فلم تطعمني يا رب وكيف اطعمك وانت رب العالمين اما علمت ان عبدي فلان استطعمك اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي القضية احسن يتقال لنا يوم القيامة استطعمتكم فلم تطعموني اما علمتم ان اخوانكم في سوريا استطعموكم اما علمتم انكم لو اطعمتموهم لوجدتم ذلك عندي استنصرتكم فلم تنصروني اما علمتم ان اخوانكم في سوريا استنصروكم اما علمتم انكم لو نصرتموهم لوجدتم ذلكم لوجدتم ذلكم عندي قال ابن مسعود رضي الله عنه يحشر الناس يوم القيامة اظمأ ما كانوا قط عطش محدش يتخيله اعرى ما كانوا قط عراه اشوع ما كانوا قط لخمسين الف سنة بلا طعام ولا شراب فمن سقى لله سقاه الله ومن اطعم لله اطعمه الله ومن كسى لله كساه الله قضية خطيرة جدا قضية والنبي عليه الصلاة والسلام بيبايع الصحابة الانصار بيقولوا له تعالى المدينة تعالى واحنا ننصرك قال لهم في خمس شروط اللي مش هيحقق الخمس شروط دول ما ينفعش ينصر الدين ما ينفعش يعني لو النبي عليه الصلاة والسلام الوقت موجود وزي امتحان القبول في كلية الشرطة النبي عليه الصلاة والسلام عامل امتحان قبول مين اللي ينفع جندي للاسلام ومين اللي ما ينفعش النبي مش هيعمل الاختبارات بتاع كلية شرطة في الاول هيعمل الاول الاول خمس اسئلة الخمس اسئلة بناء عليهم ده ينفع ولا ده ما ينفعش ده يبقى راجل ولا ده ما ينفعش يبقى راجل من رجالة نصرة الدين الخمس شروط دول كان منهم تبايعوني على النفقة في العسر واليسر كان منها على السمع والطاعة في المنشط والمكره يعني الدين ما يبقاش حالة نفسية انا ليا مزاج اصلي النهاردة اصلي انا بكرة مقفول محدش يكلمني انا متضايق النهاردة محدش يقول لي بقى مواضيع و... وسوريا ومش سوريا الدين ما يبقاش حاجة نفسية ما يبقاش مزاج في المنشط والمكره تطيع ربنا في ايا ما كانت الظروف وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى النفقة في العسر واليسر يعني ايه كنت في اسكندرية فبعض البائعين اللي واقفين في الشارع عندهم مشكلة فوقفنا نتكلم فيها فواحد منهم بيقول لي انا بنتي عندها مرض مرض يعني ايه ربنا يعافينا اسمه التوحد عندها مرض بتاخد ازازة علاج كل عشرين يوم ب 300 جنيه بيقول لي انا خارج من بيتي النهارده مفيش في جيبي غير 3 جنيه الا ربع مراتي اتصلت بيا دلوقتي قالت لي بنتك ازازه العلاج بتاعتها خلصت ولازم تجيب النهارده ازازه ب 300 جنيه الراجل يعني الواحد فكر هل ممكن يقول لمراته معيش يعني ايه معكش امال البنت تعمل ايه هل ممكن اب معهوش فلوس يقول لاولاده والله معيش فلوس اكل اتصرفوا انتوا ما بتحصلش ليه الانسان عاطفته تجاه اولاده بينفق عليهم في العسر واليسر يعني النفقه في العسر واليسر انك تصرف على دين ربنا زي ما بتصرف على بيتك انك تصرف على دين ربنا زي ما بتصرف على اولادك اخوانا سقف الدين محتاج يعلى في حياتنا اكبر مصيبه عملها الاعلام العلماني والتوك شو العلماني اكبر مصيبه انهم ميعوا مفهوم كلمه دين في حياه الناس الدين عند الصحابه كان دين ما هوش لعبه مفيش حاجة اسمها لعب في الدين الدين يعني دين الدين يعني حياة او موت الدين يعني اغلى قضية في حياتي وعلى النفقة في العسر واليسر النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يا نهار ابيض من اولها كده امال ايه امال تشوف طعنات في جسد دينك وتسكت وعلى ان تقوموا لله لا تخافون في الله لومة لائم تقوموا لله نائب الطوارئ بيتسمى under call under call يعني ايه يعني مفيش حاجه اسمها انا نايم الوقت محدش يكلمني اول ما هتيجي حاله لازم هتنزل فورا انت under call انت تحت الطلب النبي عليه الصلاه والسلام بيبايع الصحابه انهم يبقوا under call ان اول ما الدين يحتاج لازم يبقوا موجودين مفيش حاجه اسمها ان حاجه تعطلك عن نصر دين ربنا الشرط الخامس وعلى ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابناءكم يعني ايه على ان تمنعوني تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابنائكم النبي والصحابه يعني رضوان الله عليهم وصلى الله على النبي محمد عليه الصلاه والسلام كانوا شخصيات خطيره جدا يا جماعه انتوا شفتوا معركة كاملة قامت على دولة افغانستان لان شخص واحد دخلها ده مش ممكن ده لا يمكن انه يتسكت عليه الشخص النبي عليه الصلاة والسلام كان المجتمع العربي كله طالبه حيا او ميتا النبي عليه الصلاه والسلام هاجر في الهجره من مكه للمدينه 500 كيلو مطلوب حيا او ميتا عارفين لما يقولوا اللي يقبض على فلان له 100 مليون دولار كان يقول لك اللي يجيب محمد عليه الصلاه والسلام حيا او ميتا له 100 ناقه يعني حوالي مليون جنيه مطلوب عارف لما الانتربول شخصيه خطيره جدا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لهم هتدافعوا عني هتحموني حتى انت لو حد هجم على بيتك واولادك مش هتسكت ده انت لو هتموت فيها النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لكم بيقول لهم هتدافعوا عني كده هتنصروني كده هتدافعوا عن دين ربنا كده هو ده الدين يا جماعه الخمس شروط دول اللي مش محققهم النبي مش هيقبله اصلا لنصر الدين ربنا سبحانه وتعالى النبي اشترط على الانصار عايزيني تبايعوني على الخمسه دول عايزيني تبقوا جنود في جيش نصر الدين ربنا بايعوني على الخمسه دول فين الدين بتاعنا يا اخوانا اين ذلك الدين فين الدين بتاعنا فين قوه ديننا لنصر الدين ربنا فين اخوتنا لاخواننا ابو بكر الصديق لما شاف الصحابه بيتعذبهم في اول اسلامه عمل ايه لما شاف بلال بيتعذب كان يملك 40000 درهم طلعهم كلهم عشان يعتق اخوانه انت عارف لما يبقى واحد مننا عنده 2 مليون جنيه يوم اتبرع بيهم لسوريا انت بتطلع كل مالك دي افعال الصديقين ما اقدرش اشوف اخويا بيتعذب ما اقدرش اشوف اخويا تعبان حادثة رهيبة حصلت ايام الصحابة حادثة يقف لها شعر الرأس لما بعض الصحابة حاولوا يفروا من مكة في الهجرة فقبض عليهم مكة عملت ايه بيوت زي السجون والمعتقلات بالظبط دلوقتي وحبستهم فيها وايدتهم بالاغلال وعملت حراسه عليهم زي السجون والمعتقلات دلوقتي بالظبط واحد من الصحابه اسمه مرثد ابن ابي مرثد الغنوي سيدنا مرثد لما عرف كده ما قدرش انه يتخيل ان هو حر واخوه مسجون ان هو يفعل ما يشاء واخوانه في هذه الظروف وقرر انه يسافر السفريه كانت بواحد يعني كل واحد مسجون كان بيفرغ له سفريه يسافر وفي جوف الليل يحاول ان هو يقتاد واحد من هؤلاء الاسرى يرجعه المدينه مره وهو رايح انت متخيل ده يعني ايه يعني اخوك مثلا في ترى وانت عايز تخرجه ده انت مقتول مقتول يا ابني مفيش اخويا اخوة يعني اخوة ده الدين كان عندهم عشان كده فتحوا العالم تلت العالم اتفتح في عشرين سنة عشان كده بعد 1400 سنة احنا لسه عايشين على الخير اللي ربنا فتحه على ايد الصحابة لانه كان دين دين مرة راح والحديث حسن وصحيح يعني له رواية صحيحة ورواية حسنة يعني الحديث صحيح مرة راح عشان ينقذ واحد من الاسرة شافته امرأة اسمها عناق عناق ديت كانت امرأة ضغية في مكة وكانت صديقته في الجاهلية مرصد ابن ابي مرصد هلم بنا يعني عايزة ان هي يقع في الزنا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الزنا اول ما سمعت الكلام ده هو انت هتعمل لي فيها بتاع دين قامت مصرخة عشان تلم الناس عليه خلاص دوق بقى اللي انت ايه اللي انت يعني جزاء تعففك طلع يهرب سيدنا مرصد طبعا هيتقتل طلع يهرب استخبى في يعني بعض الحشائش كده دخل بجسمه جواه المشركين جم قاعدين يدوروا ما لقوش حد لدرجه ان بعضهم قضى حاجته فواقعت على على سيدنا مرثد لو انت مكان مرثد بقى لو انت مكانه عدى ساعه ساعتين نجيت من الموت بعجوبه اول ما تطلع هتعمل ايه يا عم انفد بجلدي ده انا عملت بطوله نادر ان انسان يؤتى شجاع زي دي نادر ان انسان يعمل زي دي سيدنا مرثد مرصد اول ما وجد نفسه خلاص ما عادش في رقابه صمم انه يروح يجيب اخوه ولما بقوا على اطراف مكه يفك السلاسل ثم ينطلق به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينفعش اجري وانجو واسيب اخويا بيتعذب ما ينفعش لازم يا اخوانا نشيل مسؤوليتنا تجاه اخواننا ونشيل مسؤوليتنا تجاه ديننا اخر حاجه لو انت في معسكر في عدد كبير من المسلمين وصحيت في نص الليل لقيت في نار محوطه المعسكر من كل جهه قدامك حل من ثلاثه الحل الاولاني انك انت تجري وتهرب عشان ما تموتش محروق وده هتنجو ولكن هيبقى نجاه فيها جبن ونداله الحل الثاني ان انت تحاول تطفي النار ودي عنتريه ما انتش قدها ده نار ضخمه جدا الحل الواقعي والعملي والاخلاقي انك تتعاون مع المستيقظين الموقوفين لإيقاظ النائمين وبعد كده الكل يحاول يطفي هذه النار يعني النار الوقت مولعة في إخواننا في سوريا ويجب أن نشارك يعني إخواننا اللي بيأمونا بي بي بي بيأمونا بيدعوا بينا شيء جميل إحنا لازم ندعو لإخواننا شيء عظيم ولكن لازم نحاول ان احنا نشارك مشاركة ايجابية يعني اللي مش قادر بقى ان هو يعمل حاجة فيها رجولة مع اخوانه يعني نحاول ان احنا نتبرع ليهم في رقم كده هقوله لكم دلوقتي رقم تليفون هقوله لكم دلوقتي حمله عاملاها اخواننا مشايخ الدعوه السلفيه مشايخنا مشايخ الدعوه السلفيه في اسكندريه عاملين حمله على مستوى مصر لجمع تبرعات بيوصلوها لقلب سوريا ولجوه سوريا وفي ناس منهم فعلا يعني ذهبت الى سوريا فعليا من اجل ان توصل التبرعات فعلا للشعب السوري وصول حقيقي فهي حملة حقيقية طب انا الوقت معايا 10 جنيه ولا 20 جنيه انا هعمل ايه يعني لا القضية مش كده القضية انك انت تجمع من كل من تعرف القضية ان انت تجمعي من كل من تعرفين القضية ما هياش قضية بسيطة يا اخوانا ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لما تصدق وتبرع الرقم هو تحفظوه بقى الرقم سهل جدا ان هو يتحفظ وتتصلوا بيه عشان كل واحد يقدر يتبرع يتبرع كل واحدة تجمع تبرعات هيجي لها لحد عندها اللي ياخذ منها هذه التبرعات الرقم 011 سهلة ولا صعبة حفظتوها خلاص الحمد لله ننقل على اللي بعدها طيب كمان 11 يبقى 11 ايه 11 11 بسيطة حط ما بين الحداشرتين بقى 4000 يبقى 0 11 4000 ايه 11 0 11 4000 11 وفي النهاية حط 92 يبقى كده الرقم كده ايه كامل لقيت 92 مشغول خليها 93 لقيت 93 مشغول خليها 94 لقيت 94 مشغول خليها 95 لقيت 95 مشغول خليها 96 خلاص وتتوكل على الله انما الرقم اللي احنا نحفظه اساسا 0 11 4000 11 92 سددكم الله يا اخواني وربنا ينصر اخواننا في سوريا اللهم انصر اخواننا في سوريا اللهم ايدهم اللهم احفظهم اللهم انصرهم بنصرك العزيز انك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك